السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة بسم الله الرحمن الرحيم السكينة نداء يا من باع قلبه رد رد البيع واسترد قلبه يا من رهن قلبه رد.
رد المال واسترد قلبه السكينة السكينة في عصر السرعة السكينة في أيام السرعة السكينة مع علو الصوت والضجيج السكينة.
مع كثرة الخلافات والشقاق السكينة حين تنزل تمسح حزنك تجلو قلبك تمسح غمك وتنير فؤادك السكينة أصلها الوقار والطمأنينة قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين ويسكن إليه الحصين يبتلع له.
السكينة فأين السكينة أين السكينة في مجتمعنا؟
أين أين السكينة في بيوتنا؟
أين؟
أين السكينة في شوارعنا؟
أين؟
بل والله أين السكينة في مساجدنا؟
أخي.
كم مستحيل شراب الهوى شرب من كأسه حتى ارتوى بينما هو بينما هو على جادة إعراضه هوى فما نفعه فما نفعه عند الموت ما حوى ضره ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أخي ارفع يديك إلى السماء وقل اللهم ثبت السكينة في كل اللهم ثبت السكينة السكينة السكينة السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما السكينة محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المحاضرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الماجد العظيم الأول الآخر القائم العليم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم سبحانه سبحانه سبحانه قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقسم عباده إلى قسمين طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى دارين دار الجنة ودار الجحيم فمنهم معصوم من الخطايا حتى كأنه في حريم ومنهم من قضي عليه بالذنوب فهو يقعد فيها ويقيم ومنهم من يتردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم سبحانه سبحانه رزاق وهاب عليم قدير جل جلاله خرج موسى راعيا فإذا به الكليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وولد محمد يتيما فكانت الشفاعة لهذا اليتيم عصى آدم وإبليس فآدم مرحوم وإبليس رجيم فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه سبحانه أنعم علينا بالفضل الوافر الحميم وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم ومن علينا بالقرآن العظيم فسبحانه سبحانه مستحق الحمد ومستوجب التعظيم أحمده أحمده وكيف لا يحمد وأشهد أنه لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا نبيه وصفيه الأمجد ورسوله الأوحد أخذ له الميثاق على الأنبياء الأقرب منهم والأبعد وأقام عيسى مبشرا يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللهم صل على نبينا محمد وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه كما صليت على آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبتي في الله ما زلت أسألكم كيف حالكم مع الله كثيرا ما أواجهكم بهذا السؤال كيف حال قلوبكم مع الله ها لي زمان لم أطمئن عليكم ولم أعرف أحوالكم وأخباركم كيف حالك مع الله ها إيه الأخبار أخبار الذنوب والمعاصي أخبار الفتور كيف حال الغفلة اللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوتاه ليس من الموت بد باب البقاء في الدنيا قد سد كم قد في الأخدود قد قد ما أكثر سيئاتك إن سككت عد اللهم تب على كل عاص مسلم إخوتاه كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت فيا هول ما نزل نزل فأسكنه القبر فكأن لم يزل وهذا مصير الغافل لو غفل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب ما زلنا إخوتنا نأكل ونشرب نعيش الحياة على طولها وعرضها كأن الأمر سبحان الملك فيما نراه في هذه الأيام من ضيق الرزق وقلة المال تأديب من الرب للناس وما زاد الناس إلا طغيانا كبيرا نعم زاد طغيان الناس في البحث عن الماده واللهج وراء المال والجري وراء الترف زاد شغف الناس بالمال حين منعوا منه ولو تابوا وزهدوا فيه لفتح الله لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض إخوتاه كثر الموت في هذه الأيام وخصوصا موت الفجأة فاحذر أن يأتي أجلك فجأة فكيف تلقى الله على ما أنت عليه كم مستحيل شراب الهوى شرب من كاسه حتى ارتوى بينما هو على جادة إعراضه هوى فما نفعه عند الموت ما حوى ولا ما شرب ولا ما أكل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل أخي لا تغتر بنعيم القوم فإن غدا بعد اليوم دعهم فما يؤثر فيهم اللوم وهل ينفع التحريك ميتا وهل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل يجمعون الحطام بكسب الحرام اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وأهله يجمعون الحطام بكسب الحرام ويتفكرون في نصب شرك الآثام ويتفكرون في نصب شرك الآثام والناس نيام يركضون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام وللأقدام فيما لا يحل إقدام تسعى في هواها سعي الرمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل كيف بكف يحيا ويعيش كيف نحذرك شر الخطايا وكل الخطايا خبيث كيف نحذرك شر الخطايا وكل فعل الخطايا خبيث كيف نخوفك قليل الذنب ولسان الحال يستغيث أنا الغريق فما خوفي من البلل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل نعم إخوتا إياكم أن يطول بكم الأمل فالموت يأتي بغتة وما زال أحبتي في الله إخوتي في الله ما زال دعاة الصحوة وعلماؤها ما زال المشايخ والأئمة يبحثون عن حل لجيل الصحوة عن حل لمرض صار كالوباء ألا وهو الفتور اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب ما زال علماؤنا ودعاتنا ومشايخنا وأئمتنا يبحثون عن علاج عن حل لهذه المشكلة مشكلة إخواننا جميعا أن الرجل منهم صار الآن صارت الآن لحيته شبرين صارت لحيته شبرين وعمره في الالتزام سنين ثم مع أول فتنة سراء أو ضراء يتهاوى إيمانه مع أول غفلة إذا به يبتعد مع أول خلاف إذا به يهجر ويخطئ ويشتم ويتغالى ويغالي ما الحل وما العلاج وبدأنا البحث في معان من الإسلام غائبة عن حس الشباب معاني غير مطروقة مهجورة من هذه المعاني السكينة إيه؟ السكينة عمرك سمعت الموضوع ده؟ اه كتير سمعته كتير مش كده؟ يا اخي بيضحك أهو. طب هقول لك عمرك سجدت وقلت وانت ساجد اللهم إني أسألك أن تجعل في قلبي سكينة طلبتها عمرك ما هي السكينة السكينة في عصر السرعة السكينة في أيام السح السكينة مع علو الصوت والضجيج السكينة مع كثرة الخلافات والشقاق السكينة مع مع الأخلاقيات الهابطة أين السكينة في مجتمعنا أين السكينة في بيوتنا أين السكينة في شوارعنا بل والله أين السكينة في مساجدنا اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوبنا الليلة, سكي... الليلة سكينة من عندك نعم إخوتي في الله السكينة حين يعرفها العلماء يقولون أن السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن لها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وإذا نزلت السكينة أنطقت اللسان بالصواب والحكمة قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نحدث أن السكينة تنطق على قلب عمر ولسانه اللهم ارزقنا السكينة يا رب السكينة إذا نزلت في القلب تجعل صاحب السكينة ينطق بكلام لم يدبره ولم يخطط له وإنما أنطقه الله به توفيقا تسديدا إعانة السكينة أصلها الوقار والطمأنينة ينزله الله على قلب من يشاء من عباده اللهم أنزل على قلوبنا الليلة سكينة من عندك حين تنزل السكينة على القلب لا ينزعج القلب بعد ذلك لما يرد عليه ولهذا أخبر الله جل جلاله أنه أنزل السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في أحرج المواقف في غزوة حنين وفي يوم الحديبيه وعلى قلب رسول الله في الغار في غار حراء في غار ثور حين كان مع أبي بكر لذلك يعرف العلماء السكينة فيقولون هي شيء يجمع قوة وروحا هي شيء يجمع قوة وإيه؟ وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه الحصي والجريء والأبي كلام جميل صح أقول تاني تدفع كام بدأ أمين طلع كده مش من قلوبكم ولا الصلاة على النبي دي تنفع ما هي تصلي على النبي عدل يتروح ادفع بجد اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا السكينة هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وهي شيء يجمع قوة وروحا شيء يجمع إيه؟ قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي كلام واضح مش كده ولا ترجم ترجم كمان طب صال اهو كده بقى نترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا هي شيء هي ايه هي شيء هي شيء السكينة هي شيء ايه ده يعني ايه هو انا كده مش فاهم ده بيقول لي السكينة هي ايه شيء آه هكذا هناك معان من الإسلام لا تترجم معاني من الإسلام ايه لا تترجم هي شيء زي كده نصرت وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني ايه قرة عيني يعني السعادة لا حاجة أحلى من كده أحلى من السعادة يعني الراحة لا لا لا أحلى كمان أما قرة عين يعني إيه يعني قرة عين هي كده زي ما قلت لك قبل كده زي المادة تتشم ما تتفعصش لو اتكلمنا في قرة عين يبقى هن ايه هنفحص ما تتفاص هي كده قرة عيني يعني ايه قرة عيني هتفهمها يوم ما تحسها واقول لك يعني حسيت بايه تقول لي حسيت بحاجة كده بقرة عيني هي دي معاني في الاسلام لا تترجم فالسكينة السكينة ايه شيء السكينة السكينة بس لما تنزل السكينة في قلبك يا رب يا رب سكينة في قلوبنا يا رب لما تنزل السكينة في قلبك شيء يجمع قوة وروحا قوة تحس ان قلبك اه جامد زي الحديد تخش في الحديد لما تنزل ايه السكينة في قلبك لا تحس بتردد ولا تخبط ولا تلون ولا شك ولا لف ودوران تبقى كده تبقى ايه عارف ازاي بربنا شوف سيدك النبي بقى صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الغار والرسول ما تصلي عليه ها الرسول ما انا قلت قبل كده هنا ان الرسول لما اراد ان يهاجر خطط للامر كما ينبغي جاب صاحب ودليل ودابه وخرج في وقت لم يره فيه احد وسار في عكس الاتجاه واختبأ فيه في الغار وعبد الله بن ابي بكر يجيب له الأخبار وأسماء تجيب له الطعام وعامر ابن فهيرة يمسح أثار الأقدام يبقى رسمها صح ولا لا رسمها صح صلوا وساعتها قلت لكم ولكن الله غيور يغار أن ينسب الفضل إلا إليه تعرف لو قريش ما لقوهوش كنت انا وانت بقى أقول لك شفت النبي شفت النبي بتاعنا بقى رسم خطه كذا ما تخرش الميه ده سيدنا النبي بقى لكن ربنا ينسب الفضل اليه اتى بهم فوق راسه فوجئ الرسول بان المشركين فين قدام عينيه ابو بكر قلبه ايه عمل كده يا رسول الله ل- لو, لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا انتوا عارفين الغار ده شكله ايه ها الغار عبارة عن آه، فجوة مش مش واسعة زي الجامع كده لا ده هو كل المدخل 120 سم لجوه بس ونزل كده بينزل الواحد لو واحد بص كده ميت كده شويه هيشوفوا الاثنين قاعدين وجيش قريش واقف وكل واحد في ايده سيف واللي في ايده خنجر هموته هقطعه بس اطوله بس نلاقيه هو فين و- واقفين فين قدامنا بالغار والرسول فين سامعهم وشايفهم وقاعد ابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا والرسول و مفيش خالص قاعد تمام التمام هي دي شيء يجمع ايه قوة وروحا لما تنزل السكينة في قلبك تبقى في منتهى القوة تواجه الأهوال بمنتهى الثبات ممكن الواحد لو مطمئن ويجي واحد يخوفه يوم هو ايه يتهز مش كده يعني انت ايه نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات اه مثلا ابنك آه تعبان وانت قاعد مطمئن وبتقول يا رب يا رب تيجي زوجتك تقول لك والله انا خايف على الواد ده احسن يجرى له حاجة احسن السخونية دي بعد كده بتعمل آه، حاجات وحشة تقوم انت بعد ما كنت مطمن تبدأ ايه اه تقلق كده شوية فابو بكر الصديق لما قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لو نظر احدهم تحت قدميه الى عينك الرسول اتهز ابدا قال لا تحزن ان الله معهم الله اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص لذلك يا شباب اول ثمره للسكينه الثبات ورسوخ الايمان عند الشدائد دي ثمرة ايه السكينة قول لي يا عم انت هتكلمنا عن الثمرات قبل ما تقول لي اجيبها منين احنا عايزين نجيب السكينة الاول صح وبعد كده قول لي ثمراتها ايه ماشي تنفع برضه اول سبيل لتحصيل السكينة استشعار المعية استشعار ايه استشعار المعية ان تشعر ان الله معك أن تشعر أن الله إيه؟ معك فلما تحس أن ربنا معك من من الملك العظيم الكبير نواصي الخلق بيده وأمر الكون هو يدبره ولا شيء في الدنيا بغير أمره حين تستشعر أنك أنه معك لا عليك تنزل في قلبك السكينه قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لاحظ حاجة لله أنه كلما ذكرت السكينة ذكرت جنود الله في الآية دي كلمة سكينة جت في القرآن ست مرات الآية دي بتاع سورة التوبة وآية الثانية برضه في سورة التوبة بتاع ح- غزوة حنين والآية الثالثة في سورة الفتح آية سورة الفتح ربنا بيقول إيه؟ يقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي مين؟ الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض في الآية اللي معانا دي فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فآية حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها فللسكينة جنود جنود من الله تؤيد وتثبت وتعين وتنصص اللهم ارزقنا السكينة يا رب لذلك إلى إخوتي الذين يترددون بين الفتور وبين المعاصي السكينة اطلب السكينة تثبت يثبتك الله بجنود من عنده وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود السكينة لا تعلمها كيف هي ما هي لا تدري ترتبط دائما السكينة بجنود من الله بجنود من الله سبحانه وتعالى أول سبيل لتحصيل السكينة استشعار المعية يا شباب حين ندرس الأسماء والصفات أول ما يطالعنا من ضوابط الأسماء أن نعلم أن الله كريم أن الله إيه؟ كريم فيغ- فالمغفرة أحب إليه من العقوبة والعفو أحب إليه من الانتقام والعطاء أحب إليه من المنع كريم كريم ده؟ كريم ولا لا كريم سبحانه وتعالى إذا عرفت أنه كريم غني فتتعامل مع ملك كريم غني قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا بلى نحب ذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم ماذا سيستفيد الله من تعذيبكم فإذا عرفت أن الله كريم ملك كريم غني فإنك تتعامل معه من هذا المنطلق فتطلب منه فيؤهلك لأن يعطيك ولذلك من أسباب استجلاب السكينة صلاحية المحل من أباب من أسباب استجابة السكينة إيه؟ إيه؟ احفظ بقى عشان أسألك طب يعني إيه صلاحية المحل؟ إيه؟ لا يعني إن أنت تنفع إن ربنا يكرمك ما في ناس ربنا بيحب يكرم بس في ناس ها، ما ينفعش صح كده؟ ما ينفعش أصل مع كونه كريم هو عليم صح ولا لا مع كونه كريم عليم هو حكيم فالحكمة أن يضع الأشياء في موضعها ففي ناس تستاهل وناس ما تستاهلش فالله لا يضع الشيء إلا في موضعه قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن هذه صلاحية المحل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ها؟ وكانوا أحق بها وأهلها اللهم اجعلنا منهم يا رب هذه الآية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهل الكفار تأخذهم الحمية الجاه- بالجاهلية فيحتدون على المؤمنين ويؤذون الصالحين ويحاولون تدمير الدين كما يفعل الطغاة من اليهود والملحدين من الروس المجرمين مع ضعفاء المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج كرب المكروبين حمية تجد اليهودي بيجي الواطح الولد في ايده حجرين او نبلة فيها بتاع قد كده وبيجي وراه برشاش طخ طخ طخ طخ ويضرب امرأة ضعيفة حمية حمية اليهودية في هذه الحمية يؤيد الله أهل الإيمان بالتثبيت اللهم أيد الموحدين بنصر من عندك غيرة من الله غيرة من الله جل جلاله لذلك كثيرا ما أقول جملة احفظوها أقول ينبغي أن نعلم أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله شرط أن تكون الفئة المستضعفة في إيه؟ أهل نقطة إخلاص ليصلح هذه الفئة أن ينتج عليها النصر من الله والتمكين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم إيه؟ الحمية حمية الجاهلية فالفاء للترتيب والتعقيب فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يا شباب حين نقول أن منهجنا يقوم على العلم الشرعي والعمل به وتأتي لتعاتب يقول لك يا عم الناس بتتقتل وانتوا لسه قاعدين آه، تتكلموا فقه دورة المية تعلموا وتتربوا لحد امتى وهنا وهنا نجيب نعم سنظل نتعلم ونتربى إلى أن يحكم الله بيننا ليس لأنني أنا أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذه ثلاثة وعود التمكين والاستخلاف والتأمين المقابل ثلاثة شروط الشرط الأول يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون و... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع الرسول سبيل التمكين التوحيد نتكلم في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونحارب شرك القبور وغير ذلك من أنواع الشرك الكثيرة المسرورة والمغمورة والمعروفة وغير المعروفة لنتخلص من الشركيات لتصبح الأمة موحدة على التوحيد اولا ثانيا ان تصلي الامه النهارده 50% من المسلمين ما بيصلوش 50% ما دخلوش مساجد 50% ما سجدش لله سجده دي امه تنصر والله امبارح في خطبه الجمعه بعد ما خلصنا الجمعه الخطبه والله دخل علي اثنين كانوا هياكلوني حرام عليك ارحم هو ده الاسلام بتطول ليه كفايه ربع ساعه ده افتراء قلت لهم انا اتخضيت صراحه قلت له انا اسف حقك عليا معلش تبت الى الله مش هعملها تاني فجالهم اسد سبحان الملك قال لهم استنوا بعد إذن الشيخ وراح قالع بنطلونه رجليه مسلوخة قال لهم افخادي دي اتسلخت يوم الماتش بتاع مصر وانا قاعد في المدرجات من 10 الصبح ل 8 بالليل عشان اتفرج على ماتش كوره ونستكتر على ربنا خطبه وصلاه في ساعه هي دي الامه تصبر للكوره كم اي ساعات لتمثيليه والفيلم والرقاصه فلوس وساعات لكن لربنا لا لو واحد طول يا عم حرام عليك فإن خلفك الضعيف وال اه والمريض وال... يعني هو المريض ما جالوش المرض اللي وقت الصلاة أي وقت الصلاة بقى بقى المريض والضعيف وذو حاجة ولكن قدام التمثيلية ما فيش مرض دي أمة تنصر أمة بتاع الكورة بتاع الأغاني بتاع التمثيليات والأفلام دي أمة تنظر عايزة تصحى الأول تفوق أمة تصلي توحد الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه وأطيعوا الرسول السواك والجلابية القصيرة واللحية الطويلة قوي اللي ما لمسهاش مقص والعمامة أو الطاقية أو الغترة سنن وفكر دورة المية يبقى احنا كده بنعمل للتمكين هو ده الشغل الصح واحد يقول لك حرام عليك الناس بتتقتل وانتوا لسه بتتعلموا نقول له ربنا قال ايه بعد هذه الايات حافظ يد الايه اللي بعد كده على طول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ده مش شغلك انت عشان كده دايما اقول لك ان التمكين لطائفه الدعاه ليس بغايه وانما التمكين وسيلة وسيلة لإقامة العبودية فليس هدفنا التمكين إنما هدفنا أن نعبد الله هدفنا إيه؟ نقيم العبادة لله جل جلاله هو ده هدفنا وأصل وأصل خلق خلقنا خلقتنا أصل إيجادنا أن نقيم عبادة الله جل جلاله لذلك نعود مرة إلى أنه إذا جعل الذين كفروا الحمية في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكنا نحن على الصراط كما أمرنا ربنا أنزل الله السكينة وانتقم من الكفار قادس ما بتردوش عليا ليه قادس قادس سبحانه وتعالى يا جماعة هم اليهود دول لهم رب واحنا لينا رب وربهم وربنا بيتخانقوا ولا هو رب واحد هو رب واحد ربنا هو ربهم ولا لا قادر ان ينتقم منهم ولا مش قادر طب ربنا يحتاج وقت قد ايه عشان ينتقم منهم امال ايه الموضوع بقى قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فهمت ولا لسه ده ابتلاء هتعمل ايه نظامك ايه فنحتاج ان نكون على الصراط لننصر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واعنا ولا تعن علينا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وإيه؟ وألزمهم يا يا لو بتفهم ياض وإيه؟ آه مش التزم ده ألزمه يا رب يا رب ارزقنا الالتزام يا رب ألزمهم بس بشرط كانوا أحق بها وأهلها ألزمهم كلمة التقوى إن ربنا سبحانه وتعالى هي كلمة التقوى إيه الأولية لا إله إلا الله كلمة التقوى إيه لا إله إلا الله كلمة التقوى لا إله إلا الله ألزمهم لا إله إلا الله ما كانوش هم ملتزمينها ولا حولوها وإنما ربنا ألزمهم بيها ثبتهم عليها أعنهم بيها وفقهم ليها ملأ قلوبهم بيها أن صارت لا إله إلا الله تشع نورا من قلوبهم ألزمهم كلمة التقوى بشرط كانوا أحق بها وأهلها صلاحية المحل يا ترى قلبك ينفع أنا بفكر معاك بالراحة في السر بنتوشوش أنا وأنت في ودن قلبك في إيه؟ قول لي آه مفيش حاجة بس مشكلة الشغل دي أنا عايز شغل شغلانة أستقر عليها وإيه كمان تقول لي والله لا ما فيش حاجة تانية خالص هي دي بس المشكلة الكبيرة ولكن بر- برضه في مشكلة ال- العيال عايز آه، برضه الواحد يأمن مستقبلهم يعمل لهم حاجة بس كده خلاص لا لا وفي كمان بس مشكلة صغيرة تاني وهي مشكلة الزوجة وال- بس كده خلاص لا لا وفي برضه يعني آه، يعني اه ويفضل يعد مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل وهموم لحد ما تلاقي قلبه منفوخ مشاكل وهموم تلاقي قلبه مفتون بالنساء يتكلم دي ويبص لدي ويضحك مع دي ويشتهي دي وقلبه مفتون بالمال عايز له فيلا وعايز له عربيه وعايز له قد 3 4 5000 ايران فدان وعايز له قد 2 3 مليون جنيه مفتون بفتنة المال وفتنة الجاه عايز برضه يبقى محترم ومشهور ومعروف وسط الناس الناس برضه تقره ومفتون فتن فتن فتن آه بالله عليك أنا بستحلفك بالله اصدق وما تجاوبنيش أنت تنفع بشكلك ده انك تبقى حبيب ربنا بشكلك قلبك ينفع بالشكل ده ان تنزل فيه السكينه طب تنزل فين اذا كانت الملائكه يا ابني ما تنزلش في قلب في بيت فيه كلب ولا صوت دي ليه عنايه الله الملائكه بقى محبه الله نور من الله ينزل في قلب مليان كلاب وصور صورة المرأة اللي انت بتبص عليها مرسومة في قلبك صورة العربية اللي انت بتشتهيها مرسومة في قلبك وصورة الأرض اللي انت عايزها والبيت اللي انت نفسك فيه مرسوم في قلبك والكلاب اللي بتنبح في قلبك طلب الدنيا وطلب المال وطلب الجاه وطلب وطلب شهوة الأكل وشهوة النوم وشهوة الفرد وشهوة شهوة كل دي كلاب نابحة في قلبك تدخل ازاي يدخل ازاي النور في قلبك وانت على قلبك شياطين بتقرأ النور خفافيش عايشة في الظلام اللهم طهر قلوبنا يا رب ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم بعلم الله ما في قلبك ينزل سكينة عليك ها؟ اللي ربنا يعلمه من قلبك يا شباب انا عايز ولد جريء كده النهارده يقوم يقول لي ايه اللي في قلبك ايه اللي في قلبك تقدر تزعم أن حشو قلبك حب الله ابن القيم لما بيوصف عباد الله المؤمنين يقول وخذ أمر القوم جملة أنهم قوم امتلأت قلوبهم بحب الله فامتلأت جوارحهم بحب الله فلم إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العروق والمفاصل زي ما قلت مرة نيجي نعمل له فصيلة دم تطلع لا إله إلا الله نعمل له سنن أشعة تلفزيونية تطلع لا إله إلا الله نعمل له تحليل دم صورة دم كاملة تطلع لا إله إلا الله صارت لا إله إلا الله حياته تعلق قلبه بالله هو ده السبيل لنزول السكين السبيل لنزول ايه السكين صلاحية صلاحية محل قول لي معلش بالراحة عليا يا عم الشيخ ازاي نصلح المحل المحل خربان صلحوا ازاي ده اول سبيل لإصلاح المحل ليصلح تعلق القلب بالله ليه؟ لأن من أكبر أسباب فساد القلب استعماله في غير ما خلق له ولم يخلق لك قلب ويودع في صدرك إلا لكي تحب به الله اتفقنا؟ ليه يا جماعة لو ال اسمه ايه ده يا ابني؟ ينسون لو الينسون ده أنا حطيته في ودني صبيته في ودني كده ايه اللي يحصل لودني؟ تفسد صح؟ لأن الأذن خلقت لإيه؟ للسمع فلو حطيت فيها جيت تشرب منها تفسد لو عينك جيت مليت معلقة شوربة سخنة وحطيتها في عينك تفسد لأن العين للنظر مش للإيه؟ مش لله فكذلك القلب خلق لحب الله فإذا استعملته في غير ذلك يبقى حطيت الشوربة في عينك نفسك فلذلك أنا قلت لكم قبل كده يا من باع قلبه رد البيع واسترد قلبك يا من رهن قلبه رد المال واسترد قلبك لازم الأول يبقى لك قلب وقلب سليم عشان توصل بيه لربنا لازم هات قلبك شوف انت بعته لمين بعته لمين لا لا، ما ياد ما تكذبش هنضحك على بعض يقول لي بعته لله كذاب كبير طول عمرك يا طيب لو بعته لله ما كانش بقى ده حالك الله يقول لي باعه لله خليني افتح بقى شوف انت بعت قلبك لمين لمراتك لشغلك لعيالك للدنيا للشهوة هاتوا ليصلح المحل يبقى أول حاجة تعلق القلب إيه؟ بالله اتنين ترويض النفس على العبادة كثرة العبادة تصلح القلب اللهم أصلح قلوبنا يا رب كثرة العبادة يا شباب أحمد بن أبي الحواري بيقول لتلميذه إيه يا بني إنما مثلي مثلي وإنما مثلي ومثلك ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا قال له إيه مثلي ومثلك يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا القلوب ما تصلحش بالطريقه دي انك تقوم ليله وتنام ليلتين ده الكلام ده كان من 600 سنه النهارده بقى آه. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كنت بقول في خطبه الجمعه من خرج من بيته يوما وعاد قلبه سليما لا يمكن يمكن انتوا هنا في رحمه شويه برضه معلش لكن في مناطق تانية اللي يخرج من بيته الشوارع بقت نكد أذى هم والتعامل مع الخلق صار أصعب ما يكون صح آه. فلذلك مع كثرة الفتن ما عادش ينفع إنك تصوم الاثنين أو الخميس من كل أسبوع أو الاثنين والخميس كل فترة كده مرة أنا عايزك تصوم لك قد 25 يوم على بعض أنت لما بتصوم النهاردة وتفطر ثلاث أيام وبعدين تصوم ففي الثلاث أيام دول بتبقى بطنك مليانة خلاص فيوم يعدي ما تحسش آه ما تحسش بجوع جامد يا دوبك شوية والمغرب يدن وبيب تدبها تاني وباقي اليوم ما عملش حاجة أنا عايزك تصوم لك قد 20 يوم متوالية 20 يوم ورا بعض يوم تاكل ويوم تنسى ويوم ما تقومش ويوم ما تسحرش ويوم تفطر يبقى م- تشرب ميه في الحر ده فتيجي بعد اسبوع ولا 10 12 15 يوم تبدا تحس ان انت تعبت يا اخي اتعب لله شويه يا اخي اتعب لله مره يا ما تعبت للدنيا كان الراجل اللي كان هيقتلني عشان خطبة الجمعة الساعة الا ربع ده كنت بيقول لي تعبت الشمس هتولع قلت له اهو انت بالذات بقى اول امبارح كنت شايفك بتجري ورا الاتوبيس نص ساعة وقعدت انت عليك عشان تركب معايا ما ما لحقتكش ما تعبتش في الجري ورا الاتوبيس عشان توفر ربع جنيه بتاع الميكروباص ولكن نص ساعة لله تعبتك يا جماعة انت تعبت للدنيا عمرك والكتير آه. تعبت لاصحابك تعبت لمراتك تعبت لاولادك تعبت للناس قول لي امتى تعبت لله حسيت انك تعبت لله قيل لبعض السلف ما تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي قال ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ انا نفسي اقوم لما احس ان ظهري وجعني. عمرك وقفت تصلي لما ظهرك وجعك. عمرك سجدت لما دماغك نملت. ركعت لما كنت تنكفي. صمت لما جيت مرة عند المغرب كانت روحك هتطلع. التعب مش مقصود لذاته. ولكن التعب لله تعب لذيذ هو مش النبي قام حتى تورمت قدماه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو مش الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم سجد حتى ظنت عائشة أنه قبض ولا ما حصلش الكلام ده يا جماعة هو مش عثمان بن عفان قام بالقرآن كله في ركعة هو مش عمر بن الخطاب كان في خديه خطان واسودان من كثرة البكاء المعية حس ان ربنا معاك وازاي تحس ان ربنا معاك احفظ الله يحفظ احفظ الله ها؟ تجده تجاهك تجده تجاهك قلت لكم قبل كده قصة الواد اللي سافر امريكا مش كده ها والاول ما وصل هناك انبهر زنا وشرب خمر ولعب قمار ليل ونهار ولا صلاة ولا صوم ولا يعرف رمضان ولا ليل من النهار وشغال فلوس و و و مرض جاله شوية كحة هو بيحكي كده بيقول لي والله كنت قاعد في شقة لوحدي كنت افضل اكح كح كح لحد ما اروح من على السرير وفي لحظة قلت يا رب فقت يا رب يا رب يا رب ايه انا لا بصلي ولا بصوم طب يا رب في ايه قال فقمت جري فتحت الباب وجري ادور على مسجد فين مسجد فين مسجد لحد ما لقيت مسجد الباب مقفول اترميت على الباب وقلت يا رب قالوا من ساعتها عرفت طريق ربنا انا استفدت منه كلمة طب يا رب بايه صح ولا لا تعرف الى الله في الرخاء ها؟ اه يعرفك في الشدة لكن انت نسيه وهاجر كتابه وهاجر بيوته وما بتسألش في عباده والاخر تيجي وقت الزنقة تقول يا رب طب يا رب بايه ولكن برضه ربنا ايوه ما تنساش دي ابدا كريم ربنا ايه كريم حتى لو جاله حد من غير حاجه الكريم بيكرمه اصله ايه كريم كريم قال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا كفورا شاهد أيها الإخوة أنك ينبغي أن تستشعر المعية اثنين صلاحية صلاحية المحل ثلاثة التبرؤ من الحول والقوة أن تستشعر أنك لا حول لك ولا قوة ولا تستطيع شيئا قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بعض الناس آه فاكرين قصة الواد بتاع زمان الله يرحمه بقى معلش أنا عارف إن أنتوا أنا طولت كده ولا لسه الأول آه ربنا يستر الواد اللي خرج اتخرج من كلية تجارة دور على شغل ملقاش بدأ يشتغل مع ناس قرايبه قالوا له لازم بس تخف لحيتك شوية بس تقصرها كده هذبها كده بس يبقى شكلها وجيه عشان تبقى شيك فقصر لحيته شوية بعد شوية في الشغل بقى ومقابلة الناس ومش عارف ايه وسجارة لا ما بدخلش سجارة لا ما بدخلش سجارة ياخدها يحطها على المكتب ياخدها يحطها في ايده ياخدها يحطها في بقه بدأ يدخن قال لك ما ينفعش تدخين مع ايه مع لحية شال لحيته قلع جلابيته لبس الجرافطة مشي مع بنات بدأ مخدرات بقيت انا بعدي عليه واد كده كان متربي يا رب يا رب ثبت قلوبنا على الايمان يا رب يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب يا شباب خافوا على نفسكم يا شباب يا شباب اللي بيقع ما بيمسكش في الوسط بينزل للحضيض يا شباب اللي بيضيع بيموت على الكفر يا رب ثبتنا على الايمان يا رب الواد كنت عدي عليه يا ابني حرام عليك ده انت عارف الطريق يقول لي انا عارف والله العظيم عارف انا غلط وانا راجع هرجع لربنا انا راجع اعتبرني بس مسافر سنة ولا سنتين اعمل قرشين اقف على رجليا هرجع تاني والله هرجع والله هرجع وعد عليه مرة في الأسبوع ومرتين في الأسبوع وثلاثة في الأسبوع وكل شهر وكل شهرين مفيش كل الكلمة اللي على لسانه انا راجع فجأة اتصل بي امه بتعيط الحق ايه الواد في حميات العباسية رحت حميات العباسية ماله عنده ايدز بعد محاولات ووصاية ودخلت اول ما شافني عمل كده قال كنت عايز اجيله على رجليا جابني على وشي كنت عايز اجيله بالراحة جابني غصب عني وشوية ومات الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين أرجو أن يكون مات تائب لكن تعالى بالراحة بدل هيجيبك على وشك أو عندكم بتقولوا يجيبك على ظهرك هيجيبك قادر آه دلوقتي ما بتقولش يا رب وأنت واقف على رجليك لكن هيرقدك عشان تقول يا رب يا رب فقول يا رب من دلوقتي وارجع له التبرؤ من الحول والقوة المسلمين في غزوة حنين شافوا نفسهم 12000 قالوا يا ده احنا ها ده احنا لما كنا 300 كلنا صناديق قريش امال 12000 بقى هنعمل ايه في العيال بتوع خوازن ده احنا هنقزقزهم في ساعه احجبتكم ايه كثرتكم فلم فلم تغني عنكم شيء طيب ايه يلا خلي كثرتكم ايه تنفعكم وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ربنا سبحانه وتعالى بيعيز الصحابة يقول ده انتوا جريتوا ثم وليتوا ايه مدبرين ده انتوا جريتوا ده دول ظهركم اه لما اغتررتم بما عندكم انا عارف ان انتوا عيال بتحبوا القصص مش كده خد القصة الجميلة دي بقى بالمرة كان لينا واحد صاحبنا والله صاحبي وحبيبي وقال له القصه دي بعد كده لما يسمعها هيزعل مني لكن زي بعضه ربنا جعله عبره لمن يعتبر ال- اخ طيب جدا وغايه في الادب وابن ناس ومتربي جه بعد رمضان رمضان اللي فات ده وقال لي بقى اما انا بقى السنه دي عملت حته رمضان كده عشر على عشر والله قال لي اه والله العظيم من اول رمضان قيام وتهجد وختمه كل ثلاث ايام واعتكاف العشر الاواخر في الحرم لا سكن ولا اكل يعني رمضان ما حصلش عملت رمضان السنه دي ايه ما حصلش قلت له يا ربنا يسعدك ان شاء الله فات شهر وفوجئت بيه جاي وشه اسود هبابه ايه مالك قال لي مصيبه ليه ايه اللي حصل ده رمضان ما حصلش قال لي انت تعرف عني ان انا فاسق فاجر قلت له لا ما حصلش قال لي والله دي ما سكتي والله العظيم ما طريقي ان قلت لي سكتي الفلوس اه اجري ورا الفلوس اه احب المكسب واغير عربيات واغير سواق اه لكن سكه النسوان لا مش سكتي قال لي المصيبه ان انا اتكعبلت ازاي يا ابني قال لي فوجئت واحده اتصلت على على الهباب عارفين الهباب اه الشيطان المحمول سلام عليكم قالت له الو قال لها انما غلط ما عندناش حد بيقول الو قال بعد شويه اتصل الثاني سلام عليكم قالت له لو سمحت الاستاذ فلان قال لها لا النمره غلط وراح قافل بعد شويه اتصل الثاني الاستاذ فلان قال يا ستي ما قلنا النمره غلط قال لا وراح قافل تاني يوم اتصل حضرتك اصبر عليا انت مستعجل ليه ليه كده تصد الناس مش توسع صدرك وتتكلم مع الناس برحمه يا اخي قال لها حضرتك عايز ايه قال له نتعرف قال لا يا ستي انا مش بتاع تعرف سيبيني الله يرحمك وراح قافل بعد ساعه برضه اتصل وايه تاني يوم وتالت يوم بدأ صاحبنا يدردش شوية أشوفك لا إلا دي أنا بقى كفاية كلام أنا كل يوم بتعذب ارحميني قلت خلاص مش عايز بلاش بس أنا بعيط شوية وسفها ووقع وضاع صاحبنا نرجو أن يكون تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم ولكن انتوا عرفتوا وقع منين ولا ما فهمتوش من رمضان كده عملت رمضان ما حصلش طيب وريني هتعمل ايه مع دي مش انت بتعمل مش انت بتقول انك عملت طب خد اشفع من دي فصاحبنا وقع لكن لو قال الحمد لله ده مش مني ده منا منه وانا ما استاهلش كان ربنا ظل معه يسدده ويرعاه لكن لما اغتر بنفسه وكله الله الى نفسه فضاع فيما لا يحسن مش سكته ولكن بات بقى سكت لأنه اغتر فسبيل سوء حصول السكينة في القلب ايه التبرؤ من الحول والقوة اوعى تقول انا اوعى تقول ليا اوعى تقول بيا اوعى تقول معايا اوعى تقول فيا قول عبدك الذليل الضعيف بين يديك افهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ده يوسف نبي معصوم نبي معصوم السبيل الرابع لحصول السكينة هو كان الأولاني إيه؟ استشعار المعية العيال اللي نايمين دول هروحك هروحك ها؟ أول حاجة استشعار المعية والثانية صلاحية المحل والثالثة التبرع من الحول والقوة الرابعة القرآن القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن القرآن حديث مشهور حديث أبي يحيى لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أقرأ الليلة الب... كنت أقرأ البارحة سورة الكهف وفرسي مربوط بسطنيه فإذا بالفرس يجول فظللت أقرأ فزال جولة أشد والرسول يقول اقرأ أبا يحيى اقرأ أبا يحيى قال وكان يحيى قريبا من المربد فخشيت على الطفل فسكت فارتفعت فخرجت فإذا ظل نور ترتفع في السماء قال رسول الله تلك السكينة نزل تنزلت في القرآن ولو ظللت تقرأ لأصبحت يراها الناس عيانا القرآن أين القرآن في بيوتكم يا شباب لما أتى أحد السلف الموت فغمزه ابنه في رجله وقال قل لا إله إلا الله قال يا بني دعني فإني في وردي السادس والله لقد ختمت القرآن في زاوية هذا البيت أكثر من ألف مرة قل لي ختمت القرآن في زاوية بيتكم كم مرة بيتكم شاهد كم ختمة يا قرآن بلسانك وصوتك وصوت مراتك وعيالك خلاص العجمي والسديس والغمدي وال اشتغلوا في البيوت وريحنا دماغنا ينفع الكلام ده ده يرضي ربنا المصاحف تشكو إلى الله الأجر اقرأ القرآن عشان السكينة تنزل في البيت البيوت اللي مولعة نار تدخل تلاقي زوجتك مقلوبة مالك ما ماليش خليك في نفسك كل ترجع من بره تلاقي العيال كل اتنين شابطين في بعض زي الديوك مش بيحصل الواد يوم يصرخ بالليل ويتهزز بيجرى ترجع البيت تحس بكآبة في صدرك وضيق عايز تخرج تنام قلق ليه؟ لأن البيوت خلت من السكينة اللهم املأ بيوت المسلمين سكينة تكلم مرتك كلمة ترد عليك تقول لي بتزعق في الوجه يبص لك كده يبرق فيك هو في ايه يا جماعه البيوت امتلأت بالنكد والشياطين لخلوها من السكينة محتاجين بيوتنا تتملي ايه سكينة نشتريها منين دي يا ابني القرآن موجود امسك المصحف واقرأ اجعل ورد ليك في السيارة وسيلة المواصلات ورد في المسجد ورد في البيت ما تقطعهاش عايزين البيت ده يشهد ختمت فيه كم مرة قريت فيه كل يوم كم جزء عملت فيه كم ختمة عشان يشهد لك القرآن لتنزل السكينة والقرآن من أكبر عوامل تثبيت القلب على الإيمان القرآن يا شباب أنا قلت لكم كتير كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك القرآن القرآن القرآن القرآن كلام الله كتاب الله القرآن احفظ واتلو وتعبد وتعلم وتدبر واعمل اقرأ القرآن فهو سبيل لتنزل السكينة أيضا من أسباب تنزل السكينة في القلوب مجالس العلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت ايه من بيوت الله يبقى شرط انها تكون فين في المسجد ربنا يديم علينا هذه النعمة ولا يحرمنا منها ابدا نعم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة اللهم انزل علينا الليلة السكينة من عندك اللهم ازرع في قلوبنا الليلة السكينة تنزل السكينة في المجالس عشان كده بتحس اللي بيحس انك وانت قاعد في المسجد فيه روحانية فيه شفافية فيه سعادة فيه راحة ساعة ما تخرج للم- من المسجد تقلب لأن السكينة جوه المسجد وفي مجالس العلم اللهم ثبت السكينة في قلوبنا نعم إخوتاه وقد تأتي السكينة هبة محضة بغير سبب من الله كيف عشان كده العلماء يقولوا إيه أن السكينة من المواهب لا من المكاسب هبة ربنا يديها لمن يشاء وتستشعر في الإنسان الذي نزلت في قلبه السكينة شيئين الهدوء القلبي والسلام النفسي والرضا بالله اللهم ارزقنا السكينة يا رب تحس انه هادي سبحان الله يا رب. الله يكرم الشيخ ابو زرع شفتوه مره مش كده مرتين ما شاء الله ربنا يكرمكم بالثالثه ان شاء الله بقول له عم الشيخ الفتن كتير ادعي لنا قال لي يا ابني هي فين الفتن الحمد لله الناس حلوة والأمور كريمة وزي الفل ايه ده مش عايش معانا ده ولا ايه عنده سكين لما شفتوه في منتهى الهدوء واللطف خلاص اي لما تحصل لك السكينة تبطل الروشة اللي فيك دي الشيطنة التنطيط الغلو التلون تغير الحال هتبطلها خالص لما ايه تنزل السكينة والرضا بالله كيف الحال الحمد لله زي الفل في نعم الحمد لله دي مش الحمد لله دي خالص لكن التانية الحمد لله منين آه الحمد لله على إيه على كل حال المهم إنه يبقى المهم إنه يبقى راضي ودام ربنا راضي فأنا راضي دي السكينة أسباب استجلاب السكينة مرة تانية بقى ستة واحد استشعار المعية اثنين صلاحية المحل ثلاثة تبرؤ من الحول والقوة أربعة القرآن خمسة مجالس العلم ستة هدأ من الله بلا سبب فهو كريم ما هي ثمرات السكينة اللي تحصل له السكينة بقى يبقى عنده ايه تعال نرجع لأصل الكلام ولا انتوا مش فاضيين الليلة دي اللي الصبح هو انت جاي طب صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم ها آه، ثمرات السكينة نرجع لأصل الكلام بقى ثمرة السكينة قوة القلب يبقى أنت فدائي الواد عيان ربنا يشفيه الست تعبانه ربنا يكرمها وتتوب ما معاك فلوس ولا يهمك ربنا هيرزق قوه تحس ان قلبه يدخل في الحديد قوه وروحا يقول ابن القيم فبالروح التي فيها حياه القلب يكشف له عن دلائل الايمان وحقائق اليقين وعزله بين الحق والباطل والضلال والهدى والغي والرشد والشك واليقين السكينة نور يحس ان جواه نور بقى شيء في الدنيا كان زمان ساعة ما يشوف عربية يقول إيه يا سلام حتة عربية زي دي بعد ما رزق السكينة بقت تعدي العربية قدامه ولا على باله قال لا ايه اللي جرى قال لك ده في حر الصيف ده ممكن تولع باللي فيها صح خليني في بيت ربنا احسن سجده تنفعني عند ربنا قال لا لا لا ده الواد فهم بقى هي دي السكينه لما تنزل في القلب يبقى العجله ماشي في التراب وبين العربيات وتوصل بسرعه وهي نقدر نشكر ربنا عليها السكينه نور امشي مع دول ولا دول ولا دول ساعة ما تنزل السكينة يميز بين الحق والباطل فيبين له طريق الهدى عارف يا ابني الراجل ال- بتاع الذهب لما تلاقي حته بتاعه صفرة في الشارع وتروح تقول له انا عايز ابيع الذهب دي يبص لها كده ويقول لك يا ابني دي مش ذهب دي فلسه تقول له عرفت منين يقول لك فلسه فلسه هي فلسه طب ايه الدليل على انها فلسه يقول لك مفيش حاجه اسمها دليل روح اجري الحديث فكذلك تجد صاحب السكينة يرى الحق هو ده الحق ويجتنب الباطل والله يبصره باليقين دلائل الإيمان حقائق اليقين تبين له الفرق بين الحق والباطل والضلال والهدى سبحان الله عمر بن الخطاب أسلم بعد كثير من الصحابة صح ولا لا كان في كتير أربعين أسلموا قبليه وقته ولكن ينزل القرآن بقوله ثلاث مرات الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وابو بكر يشوف رأي وعمر يشوف رأي ينزل القرآن يؤيد رأي عمر فأسربت يقول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ينزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هتلاقيه تقول الحق وتعرفه وربنا يبينه لك بالأدلة نور وحياة في السكينة الحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء الله السكينة تجمع قوة وإيه وروحا الروح قسمناها حاجتين الروح عبارة عن نور وحياة عبارة عن نور وايه وحياة قلنا النور هيبقى فيه فرق بين الحق والايه والباطل الحياة وفطنته فطن المؤمن كيس ايه فطن ما يتلعبش بيه ما يضحكش عليه ما حدش يعرف يصطاده راجل صاحي كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء الله أما القوة فتوجب له الصدق قوي هيروح الليلة الساعة بقت 12 الفجر الساعة 4 ونص إلا شوية إلا خمسة ولا كام دقيقتين ثلاثة طب هنام امتى واقوم امتى ولا يهمك انا هنام 40 دقيقة واقوم اصلي وينام 40 دقيقة ويقوم زي البطل يقف يصلي لحد الصبح ويخلص صلاة الصبح ويروح الشغل ويرجع من الشغل ينام ساعة ويجي جري على الدرس بتاع بكرة قوة لما تنزل السكينة في قلبه قوة يبقى في جيبه خمسة جنيه ويجوا يقولوا الليله دي تصدقوا للمسجد يروح مطلع منها 2 جنيه ولسه فاضل في الشهر كام سبعة ايام هيعمل فيهم ايه السبعة ايام دول ها ولا 8 ايام هنقبض اقول لك يدبرها ربك ويدبرها ولا لا اهو قوي يروح بكره يلاقي مكافاه 200 جنيه قول لي يا عم الشيخ بلاش نحلم بس اه خليك واقعي العمليه ما هيش لعبه خذ بالاسباب أو الكلام ده لأن ما فيش في قلبك سكينة صلى الله على النبي محمد يدخل البيت عندكم طعام لا نصوم إن شاء الله شيء أهدي إلينا قدموا كنا كنا إيه كنا صائمين أنا اللي كنت صايم إيه الأكل هاتوا بقى ناكل ما تصلي عليه هو دي الرجل صاحب السكين سلس سلس سهل بسيط راضي راضي هي جلابيه واحده بيكويها ما بيكويهاش يا عم بيغسلها بس وينشرها في الشمس ويلبسها ومبسوط جدا راضي لما تتقطع الجلابيه دي هتعمل ايه يا عم لما تتقطع ابقوا كفنوني فيها خليها لله بس سيبها انت مالكش دعوه اسكت شغل بالك ليه ما تسكت ده مالك انت هي اتقطعت اه السكينه السكينة زوجته بتقول له دلوقتي عايزين دخول المدارس هتجيب لي العيال دي لبس منين يا ستي هم دخول المدارس بكرة دول ما احنا لازم نعمل حسابنا برضه يا ست توكلي على الله اللي رزقهم السنة اللي فاتت يرزقهم السنة دي واحنا بنجيب حاجة من بيت أبويا ده كله من عند ربنا نعم خذ بالأسباب ولكن خلي بالك حتة هتزعلكوا قوي دي ها ولكن اعلم أن السماء قد تمطر ذهبا وفضة قادر مصلحنا دلوقتي بدأنا نسيء الظن بربنا وشفطنا في كلمة ايه ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة اسعى يا عم وبدأت الناس تسعى وتنسى بدأت الناس تسعى وتنسى مين تنسى ان ربنا هو الرزاق لا قد يمطر عليك ذهبا وفضة قادر قادر قادر انت اسعى وخذ بالاسباب وتوكل على الله فالقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي الغي والعنت وضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها في النقائص والعيوب ولذلك يزداد صاحب السكينة إيمانا مع إيمانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم ارزقنا السكينة يا رب يبقى من ثمرات السكينة زيادة الإيمان علاج الفتور زيادة السكينة علاج الانتكاس السكينة علاج الضلال بعد الهدى السكينة علاج التردد السكينة علاج الوسوسة السكينة أنا قلت لك بقى الأسباب اللي تستجلب بها السكينة يبقى علالك إنك تستجلب السكينة أيضا من ثمرات السكينة اليقين بالحق عند الخلاف اليقين بالحق إيه؟ عند الخلاف سكينة تاني دي طب صلي آه ما- الشيخ محمود ملاحظ انكم ما صليتوش على النبي من زمان يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اليقين بالحق عند الخلاف اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم معلش ادوني فرصه بقى ماشي يا حاج فؤاد انا عايز الناس اللي ورا دول يقولوا لي ماشي مش زعلانين يعني اصل الحته دي هتطول سنه طب صلي على الرسول صلي الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله القصه دي مهمه جدا لشباب عصرنا المتسرع للشباب السخن اللي لسه بيقول هنفضل نربي لحد امتى الناس بتتقطع هؤلاء قوم جاءوا إلى نبي بعد موسى عليه بعد موسى عليه السلام قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل عايزين نحارب عايزين نجاهد عايزين نقاتل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال لهم والله أنا خايف قلقان منكم ها إن ربنا يكتب عليكم القتال ترجعوا في كلامكم وتجروا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هنا حاجتين عندهم حماسة قلبية ابعث لنا ملكا نقاتل وعندهم قناعة عقلية وما لنا آه ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مقتنعين عقليا دول طل- قتلوا عيالنا وطلعونا من بيوتنا إزاي بقى ما نحاربش يبقى عندهم قناعة عقلية وإيه وحماسة قلبية فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم لذلك القناعة العقلية والحماسة القلبية لا تغني من الحق شيئا لا تنفع كل هؤلاء المتحمسين سيكونون أول الناس فرارا فالقناعة العقلية والس- والحماسة القلبية إن لم تنضبط بالعلم الشرعي وخبرة الشيوخ الأكابر تفسد ولا تصلح اقول تاني طب صلي ان لم تنضبط الحماسة القلبية والقناعة العقلية بالعلم الشرعي وخبرة الشيوخ الأكابر تضر ولا تنفع تولوا إلا قليلا منهم قال لهم لو كتب عليكم القتال مش هتقاتلوا قالوا لا ازاي ده انا اقطعهم ده طلعوني من بيوتنا وذبحوا عيالنا فلما كتب عليهم القتال ايه تولوا الا قليلا منهم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا والله لو في وقت الليله دي كنا طولنا في الحته دي مهمه جدا وخطيره ها ايه اللي حصل بقى قالوا له عايزين ملك يقاتل خدوا ملك بعث لكم فلدا قالوا أن يكون له الملك علينا انتوا مش قلتوا عايزين ملك ادي الملك اهو طلعوا بقى طلعوا في قطط الفطس زي ما بيقول ها لا ازاي ده يبقى ملك علينا ليه مش غالي لم يؤت سعة من المال ما عندوش فلوس يبقى ملك ازاي الملك لازم يبقى وفاها نبيهم برضه رد عليهم رد مجمل ورد مفصل بمنتهى البساطة قال ايه ان الله اصطفاه عليكم ده رد ايه مجمل ربنا قال كده الرد المجمل والله يؤتي ملكه من يشاء مش شغلكم والرد المفصل وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم يبقى السكينة التثبيت بالحق عند الخلاف اليقين بالحق عند الخلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك واحد يقول لي، حلو والله انت حلو انا برضه عمالين يقولوا لي حلق اللحية حرام وانا بستفتي قلبي يقول لي حلال وهنا نقول له لا ده مش قلبك انت اللي يستفتى لان قلبك انت جاهل وإنما الذي يستفتى سكينة تنزل في القلب فهمت ازاي؟ واللي الدليل أقول لك الدليل بس ادفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا زر بن حبيس رجل من التابعين قال أتيت عمران بن حصين فقلت كنت امرأ صحب رسول الله في السفر وحاك في صدري أمر المسح على الخفين فجئت أسألك عنه أقول تاني بس صلي صلى الله عليه وسلم زيد بن حميد تابعي جيل عمران بن حصين الايه؟ الصحابي يسألوا عن مسألة ايه؟ المسح على الخفين لأن مسألة المسح على الخفين حاجة في صدره يبقى لما استفتى قلبه في المسح على الخفين قلبه قال له ايه ما ينفعش رغم ان المسح على الخفين ثبت عن ثبت عن عشرة من الصحابة بأسانيد صحيح لا بالعكس ده سبعين عن سبعين من الصحابة ده إجماع مسح على الخفين من عقائد المسلمين ومع ذلك حاكت في ايه في صدره يبقى ممكن يحيك في صدرك بسبب الجهل فتنزل السكينة بالعلم عشان كده مجالس العلم تنزل فيها ايه السكينة انك تلاقي دليل للي في قلبك فينشرح له صدرك فهمت فيبقى القضية هنا اليقين بالحق عند الخلاف حين تنزل السكينة في القلوب فتنتهي القضية من ثمرات السكينة الجنة يبقى السكينة تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب من ثمرات السكينة مغفرة الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك يا حي يا قيوم قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا مغفرة الذنوب ثمرة من ثمرات السكينة وكذلك من ثمرات السكينة التثبيت والتأييد بالآية التي في غزوة حنين التثبيت والتأييد قال تعالى ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين الدليل بقى مغفرة الذنوب اهو. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فنزول السكينة سبيل مغفرة الذنوب وسبيل للتأييد والتثبيت هذه ثمرات السكينة ولها ثمرات أخرى هذه خمسة وهناك خمسة أخرى خمسة أخرى عجيبة جدا من أعجب ما يكون منها قضية مغفرة الذنوب ثم يتوب الله على من يشاء تحفظنا من قوله من قول الشيخ شيء يسمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين حين تنزل السكينة على القلب تمسح حزنك تجلو قلبك تزيل همك تمسح غمك يطمئن بها قلبك يتسلى بها الحزين والضجر تجد الناس في هذا الزمان وبعدين واخرها في السكينة لا تجد هذا النفخ ولا الهم يتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي تجد الإنسان إذا نزلت السكينة في قلبه حين نزلت السكينة في قلب الرجل وهو بين رجلي المرأة قالت له اتق الله ها؟ قام قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي لما نزلت السكينة في قلب قاتل تسعة وتسعين نفسا في قلب قاتل مئة نفس وذهب إلى العالم فقال له العالم إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا رجل أتى الكم مية أتى المية طخ طخ أتى المية اللي يقتل واحد يبقى قلبه قاسي اللي يقتل اثنين يبقى قلبه حجر اللي يقتل ثلاثة يبقى قلبه ميت اللي يقتل مية صمت ومع ذلك العالم يقول لي واحد قتل مية امشي يا عم. سيب بلدك تروح بلد تانية تعبد الله فيها يقول ايه حاضر اروح رغم ان قتل مية المفروض يقول له ايه واسيب بلدي ليه ما انا هرجع اقعد بود ربنا في بلدنا واللي يتكلم اخزق له عينيه اه ايه ايه فيها ايه انا انا كنت قاعد فيهم وانا عاصي اما توب بقى اسيب بلدنا لما نزلت السكينة سيب بلدك يقول ايه حاضر ويمشي اللهم ارزقنا السكينة يا رب اللهم ارزقنا السكينة يا رب اللهم ارزقنا السكينة يا رب صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته